السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء أخواتي الفضليات حلقة ثانية إن شاء الله تحدثنا في الحلقة السابقة عن سلوك سلوك يعني أخلاق ال behaviors ال manners المفروض ان احنا نكون على هذه الاخلاق كمسلمين ومسلمات احنا توقفنا في الحلقة السابقة عند اه اولا الاسلام دين الخلق اه هتقول لي طب ما هو اللي قبل كده عن كان عندهم خلق يعني العرب زمان كان عندهم اخلاق طيبة مثلا اكرام الضيف اه حاتم الطائي اه مفيش حد كان بيكذب مثلا ايه ازاي اكذب عيب ازاي اه, اه بس خلي بالك بقى ما حدش مثلا بينكح امه ما حدش بينكح اخته هتقولي ده كان موجود بس كان موجود باخلاق الجاهليه لا احنا عايزين النهارده بقى باخلاق الاسلام تفرق ايه ان ده لله دي نقطه مهمه جدا جدا يعني حاتم الطائي يكرم الضيف ومولع نار في الصحراء واللي يجي ياكل ويشرب ويبات لا في مطعم ولا في فندق لا وده فري لله تبارك وتعالى بس من منطلق ايه ان احنا عيلة حاتم الطائي ان احنا مشهورين بالكرم فلا بد اه يجي الاسلام يقول ايه قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فليكرم ضيفه من منطلق ايه من منطلق الاسلام والثواب والاجر عرفت الفرق ازاي طيب انت زمان ما كنتش بتكذب وما تكذبش برضه في الاسلام بس من منطلق ايه في الاسلام قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر البر الخير والبر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور فاكر الافلام اللي كنا بنتفرج عليها لما يبقى ماشي والعياذ بالله مع واحده في الحرام وراجع ابوه كنت فين يا ولا ها آه كنت اه بابا اه كنت آه كنت آه كنت اه بيتهته يبقى هيكذب آه كنت عند واحد صاحبي اللي هو مين يا ولا آه اللي هو آه علي آه دي كذبه جابت كذبه اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فمن المنطلق ده انا بصدق وما بكذبش من منطلق الاسلام هتقول لي واحد في الجاهليه ما كانش بينكح امه ما فيش واحد زنا في امه صح لكن في الاسلام يجي الاسلام يقول ايه نفس المعنى برضه حرمت سوره النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الاخ وبنات الاخت من منطلق ايه ان ده حرام مش لا ما يصحش عيب لا من منطلق الاسلام لاني بتقي الله عارف زي ايه معلش في مع الفارق يعني زي امريكا واوروبا اخلاق اخلاق انا عشت في أوروبا امريكا اربع سنين وعشت في اوروبا ولفيت الكره الارضيه كلها اسال الله يتقبل واخلاق اخلاق صدق وامانه وذوق وادب بس ليه مش لله دول كفره مش لله ليه قانون قانون حقي وحقك القانون هناك قانون مفيش معلش وكوسه وواسطه لا لا مفيش كلام من ده المهم يعني ولذلك دول بيرا يعني لما مثلا اتقطعت الكهرباء في لوس انجلز في امريكا اتقطعت الكهرباء الدنيا بقت ضلمه دخلوا المحلات كسروها ونهبوها ويلاقي اي واحده في البتاع يغتصبها في الشارع ليه ضلمه ما فيش كاميرات لانه ما عندوش الله اول ما الكم... الكهرباء رجعت اوه هاي هاي ليه الكاميرا اشتغلت احنا الحمد لله الكاميرا بتاعتنا شغاله بالكهرباء من غير كهرباء في النور في الضلمه بالليل بالنهار يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اتقوا الله حاضر يا رب وقولوا قولا سديدا سوره الاحزاب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سوره التوبه اتقوا الله وهكذا اتقوا الله فانا عايز بس اقول نقطه الاخلاق دي ان منطلقها عندنا كمسلمين الله عز وجل الاجر والثواب الجنه والنار طيب احنا قلنا في ال- عنوان الحلقات اللي بنعملها سلوك واتكلمنا عن سلوك المسلم مين المسلم المسلم اه اللي اسلم امره واستسلم لله تبارك وتعالى لان الاسلام هو ايه الاسلام هو الاستسلام الاذعان الانقياد التسليم المطلق لاوامر الله لأوامر الله أنا مسلم سلم أمري لله بتلقى من الله بالبلدي بجيب من ربنا مش من مخي مش من العادات والتقاليد مش من واحد صاحبي مش من وسائل الإعلام مش من الموضة والله ما هينفعني كل ده في الآخرة يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب أطيعوا الله سورة النساء أدي أطيعوا القرآن أدي القرآن وأطيعوا الرسول أدي السنة و مفيش وأطيعوا تاني هم مرتين بس واحدة لله واحدة للإيه للسنة القرآن والسنة واحدة لله واحدة للرسول وأولي الأمر منكم مين منكم دول العلماء كم من انت بصورة النساء هتلاقيه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اللي هم العلماء لعلمه الذي لعلمه الذين يستنبطونه منهم اللي هم العلماء آه العلماء عايز تقول الحكام اه اوكي ايه المانع اللي هم الحكام مين يا ايها الذين امنوا ايوه اطيعوا الله يا أيها الذين امنوا واطيعوا الرسول يا أيها الذين امنوا واطيعوا اولي الامر من الذين امنوا اللي هيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالمسلم اللي مستسلم لاوامر الله خلينا اضرب لك مثل دايما اقوله لو احنا قاعدين دلوقتي ودخل لنا واحد يهودي مجرم فعايز مثلا يقتلنا ويضربنا وانا معايا الرشاش بتاعي رحت معمر الرشاش سلم سلم والا حضرب سلم هو شاف المنظر خلاص ارفع ايدك فوق حط ايدك على دماغك روح عند الحيطه بص فوق حاضر يقدر يقول لا الرشاش معايا مستسلم خاضع مذعن منقاد ها طيب ولله المثل الاعلى احنا كلنا مسلمين لله مستسلمين لله خاضعين لله مذعنين لله منقادين لامر الله طب اديني اماره لا اله لا معبود بحق في السماء والارض الا الله واضحه اله يعني ايه يعني معبود معبود يعني ايه يعني مطاع مطاع يعني ايه يعني استمع كلام بالبلدي كده مش هسمع وانفذ كلام حد الا كلام الله لان لا اله الا الله لا معبود الا الله لا مطاع الا الله مش هنفذ كلام حد الا الله تعالى بالله عليك قول لي بقى اللي قاعدين يقول لك ايه شفت ده الاسلام انتوا بتعقدوا الدين طب قول يا حبيبي قول التين حلو يا اخويا يا اخويا التين حلو ماشي والتين قسمين برشومي وقدين شوكي كمان ها التين حلو ع- تخش في الدين بقى ها يقول لك من قال لا اله الا الله دخل الجنه حلو صح بتصلي ولا بركعها بس من قال لا اله الا الله دخل الجنه ان شاء الله والله ما انت شايفها ليه؟ ايه انا بقول لا اله الا الله اهو اهو لا اله الا الله اعرف لا اله الا الله يعني ايه؟ سوره محمد تسمى سوره القتال فاعلم انه لا اله الا الله ادرسها اله يعني ايه؟ يعني معبود معبود يعني ايه؟ يعني مطاع مطاع يعني ايه؟ يعني يتسمع كلامه يتسمع كلامه في ايه؟ افعل الحلال ولا تفعل الحرام انت بتعمل كده؟ خد خدها من تحت انت بتفعل الحلال ولا تفعل الحرام انت بتسمع كلام الله انت بتطيع الله انت بتؤله الله اله معبود مطاع يتسمع كلامه بتقول لي ما بتصليش ولا بتركعها يبقى انت بت- بت- بتقول لا اله الا الله يبقى فين الاله هنا فين المعبود فين المطاع افهم كويس افهم ده النبي قعد فيها 13 سنه صلى الله عليه وسلم مع ان ايه لا اله الا الله نفي واثبات لكن نفي ايه واثبات ايه لازم نفهم لازم نفهم علشان كده بنقول ان المسلم هو اللي مستسلم وخاضع ومذعن لاوامر الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى سوره الانبياء قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد سؤال فهل انتم مسلمون اسلوب انشائي نوع استفهام المراد منه الامر اسلموا لله اسلموا لله سوره الحج فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الخاشعين اسأل حاضر يا رب استسلم لله حاضر خمس صلوات في اليوم والليلة حاضر بر الوالدين سواء أحياء أو أموات حاضر صلة الرحم حاضر الإحسان إلى الجار الصدق الأمانة الإخلاص الوفاء غض البصر آه آه. حاضر حاضر حاضر هو ده المسلم هو ده المسلم فلما أسلم سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل سورة الصافات وتله للجبين أسلم يعني إيه يا إبراهيم ورؤيا الأنبياء حق اذبح ابنك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك استعد فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هكذا نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل كنا لسه بنتكلم في أن المسلم المستسلم الخاضع المذعن لأوامر الله عز وجل لكن مسلم بالبق كده ومسلم لا بيصلي ولا بينفذ أحكام الإسلام ها يبقى ده مش مسلم ده مش مسلم سلم أمره لإيه بقى أرأيت من اتخذ إلهه إيه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا سورة الفرقان سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على على علم مش على جهل معاه دكتوراه في اللاهوت ان ربنا ثلاثة دكتوراه يا ستير يا رب ها معاه دكتوراه في الفلسفة وبما ان ذلك سوف ان وهكذا رأيتم حد فاهم حاجة اهو دي الفلسفة ومعاه دكتوراه في الفلسفة فكرني باللي رايح ياخد دكتوراه في الفلسفة ورجع على ابوه الفلاح ابوه فلاح غلبان قاعد بياكل هو وامه وامه على الطبليه انا يا بابا خدت الدكتوراه خلاص في ايه يا ابني قال له في الفلسفه يا بابا الراجل فلاح ايه يا ابني الفلسفه دي قال له يا بابا مش فلسفه اسمها فلسفه يا راجل فلاح ما انتش فاهم حاجه ده من جامعه السوربون بفرنسا ايوه يا ابني ايه الف- الفلسفه دي انا اقنعك ازاي انت راجل فلاح الفلسفه دي يا بابا انت بتعمل ايه دلوقتي انت وماما قال له يا ابني انا قاعد اكل فرخه انا وامك اهي قال له الفلسفه بقى ان انا اقنعك ان الفرخه دي اللي بتاكلها فرختين قال له والله بقى رايح فرنسا عشان تتعلم وتيجي تقول لي الفرخه دي فرختين طب سيبني انا وامك ناكل الفرخه دي وكل انت الفرخه الثانيه بتاعت الفلسفه بتاعتك دي دي شغل الفلسفه مش عايزين فلسفه انت ملتزم بدينك ولا لا ها لا انت بتصلي ولا انت بتصلي ولا لابسه حجاب طب ما الاسلام ايه ده قلت لك ايه اصلا قلعت الحجاب طب ما انت اصلا مش مسلمه لا انا بقول لا اله الا الله فين لا اله الا الله ده انت كدابه لما بتقولي لا اله الا الله لا اله لا معبود لا مطاع مش هسمع كلام حد الا الله قال لك اضغطني في سوره الاحزاب وفي سوره النور وفي سوره الاعراف بس مش عايز اطول يعني سوره الاحزاب من من 82 32 وانت نازل وسوره الأ- الاحزاب 59 والاعراف 26 مش دي اوامر الله تبارك وتعالى غير الاحاديث طبعا طب ما انت اصلا بره الاسلام انت اصلا بره الاسلام يبقى ايه تقول لا لا خلعت الحجاب لبست الحجاب ايه لا تعرف ربنا ولا بتصلي وانت لا تعرف ربنا ولا بتركعها وسامع لدان تقول لي عزيزه قوي ربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام ايه ده دي اذكار ال- بعد الاذان جبتها منين دي عايزين نراجع نفسنا تاني يبقى سلوك آه، المسلم المسلم ها ولما نقول الكلام ده يقول لك انت بتكفر اه بكفر بكفر الكافر الله والا هتبقى عقيدتنا مرجئه في فرقه من فرق الاسلام الم... اسمها المرجئه اللي بيقول لك قول لا اله الا الله بس انتهى سب دين ولا لا مش مشكله ان شاء الله يتبول على المصحف حتى استغفر الله ما مش مشكله ما دام قال لا اله الا الله لا دي عقيده مرجئه دي لا يا حبيبي لا في ت- الله امال الكفر في القران لمين؟ قال لا امال ده, ده الشرك اخفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك اخفى من دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصلداء تخيل تخيل عشان كده الناس مطمنه نفسها وكل واحد مروق باله وقاعد اخر تمام يقول لك لا اله الا الله بس يلا يا عم واكذب واشرك بالله واكفر وسب دين واعمل لا لا اله الا الله لا لا لا لا ده مش مسلم ده مش مسلم واختم في الحته دي بالذات بكلام سيدنا الامام حسن البنا لما قال في الاصول العشرين الاصل رقم 20 الاخير خالص ولا نكفر احدا من اهل القبله صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ما لم ايوه كده مش خلاص ما لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة معلوما من الدين بالضرورة زي المجرم الكافر اللي طالع يقول لك يجوز المرأة المسلمة تتجوز واحد كافر وزي المجرم التاني اللي بيقول لك ايه انا بأجيز التبني طب ما ربنا حرم التبني لا انا انت مين انت اله مع الله اله مع الله قول لنا انت مين انت اللي بتخش الحمام راحتك بتطلع انت مين انت عشان تقول انا ضد ربنا ولا ولا التاني اللي يقول لك ربنا في ايه ايه ربنا اللي دخله في السياسه ربنا ماله مال السياسه ما لم ينكر معلومه من الدين بالضروره وما لم يتاول صريح القران وما لم ياتي بفعل لا يحمل الا على الكفر والا هتبقى عقيدتنا مرجئه والعياذ بالله فرقه من فرق الاسلام اذا سلوك المسلم وضحنا دي الملتزم يعني ايه ملتزم واحد يقول لي الكلمه دي ملهاش لازمه لان انت بتقول مسلم وقلت ان المسلم هو ايه المستسلم الخاضع المذعن المنقاد لاوامر الله طب ايه لازمه ملتزم دي ما هو لازم كل مسلم يكون ملتزم صح بس في نقطه بقى احنا بنقصد بالملتزم ايه يا رب تفهمني في الحته اللي هي خطيره جدا جدا جدا اقصد بالملتزم الذي ياخذ الاسلام منهج حياه ياخد الاسلام منهج حياة الاسلام بعيش بيه حياتي كلها 24 7 days 24 ساعة 7 ايام حياة من ساعة ما بنام اصحى من النوم لغاية ما انام تاني مسلم لله اهو ده الاسلام اهو ده الملتزم اللي انا اقصده مش اللي ياخد حتة ويسيب حتة ساعة لقلبك وساعة لربك حبه فوق حبه تحت little high little down خليك حلو هو كله دين دين ايوه كله دين دين الله هو الدين ورانا ورانا ايوه ورانا ورانا يا راجل عايز اضحك بالاسلام عايز اتفسح بالاسلام وان لبدنك عليك حق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك الحديث اللي فات صحيح عن الرسول عليه الصلاه والسلام والثاني قل بفضل الله وبرحمته نعمه الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا سوره يونس ها يبقى اللي بياخد الدين منهج حياه يعني ايه منهج حياه قال الله عز وجل اواخر سوره الانعام بس هركز على الكلمه قل قول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي اي الله اكبر صليت يا اخوي صليت ونسكي بسم الله والله اكبر ومحياي محياي حياتي ايه حياتك دي حياتي كلها لا لا فيها ساعة لقلبي وساعة لربي ما ينفعش ما ينفعش يا حبيبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها من ساعة ما بنام لغاية ما أقوم من النوم تاني لله لا ده كمان لسه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما وإيه ومماتي أموت في سبيل الله شهيد كل الأربعة دول إيه في سبيل الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين مع حد لا شريك له ما وجهش جزء من حياتي لغير الله والا هيبقى شرك لا شريك له قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هذه سوره الانعام سوره البقره يا ايها الذين امنوا رب يا ايها الذين امنوا ايوه يا رب نعم مش اوطي يا ايها الذين امنوا ايه خليها تعدي يا ايها الذين امنوا ردوا طب انت من مين انت مش انت من الذين امنوا آه. يا ايها الذين امنوا نعم يا رب ادخلوا في السلم كافة ادخلوا يعني ايه يعني التزموا السلم ايه هو السلم الاسلام كافة التزموا بالدين وخدوا الدين كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان تعال بص النهاردة في حياتنا بالله عليك واخدين الدين كله مش هتكلم كتير عشان بس الوقت وما ناخدهاش حلقة خاصة انا هقول لك بس شوف افراحنا ها شوف جنايزنا وعاملة ازاي بس نعقد على كتاب الله قدام المأذون بقى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم م. ومش المأذون اه تربة تكي تربة ايه ايه ايوه اضربها طناش ولا تستناش الحب تشاص اذا كنت عايزها ما تتعشى ايه يا حاج ده ده من كتاب الله وسنة رسول الله اه حبيبي ماشي حافي والشمس بتلسعه يا ريتني كنت شبشب ان شاء الله تكون جزمه ان شاء الله مش شبشب ايه الخيبه اللي انت بتعملها دي ها لا والفرح بقى من غير رقصات ينفع جاتوه من غير كريم جانتيه ما ينفعش طبعا لازم تيجي الرقاصه ملتزمه بس الحمد لله هي من بيت للكباريه من الكباريه للبيت ما بتروحش كده ولا كده وطبعا لازم الايه اللي- وال- والفساتين بقى اللي ما يشتري يتفرج ده انا رايح افضل فستان الفرح على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى في الجنازه كده يا لهوي والطم وصوت وشق الهدوء وليه يا ربي ليه ليه الظلم ليه ليه القسوه ليه ختمت المصحف يا حاج الحمد لله مرتين ثلاثه وزعت الميراث يا اخويا ها ميراث ايه ميراث ابوك عطيت اخواتك الميراث ما انت قريت سوره النساء قريت سوره النساء ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فاصلين ناخد حته اه نختم القران حلو قوي ونسيب حته يا الذين امنوا ايه سوره البقره كتب عليكم الصيام الله اكبر رمضان والكنافه والقطايف كل سنه وانتم طيبين طيب كتب عليكم القتال ايه القتال ايه اللي بالصفحه سلوك المسلم الملتزم اللي واخد الدين ايه بشمولياته بكله اللي واخد الدين منهج حياه نراكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته